أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الخامسة عشر من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الدولة الأموية العظيمة التي حكمت الأمة الإسلامية حوالي 92 سنة وتكلمنا على استلام الحكم بعد انتهاء الدولة الأموية من العباسيين وذكرنا أن قيام الدولة العباسية كان قياما دمويا لكن في الواقع تغيرت الأحوال كثيرا بعد هذا القيام الدموي وأصبحت الدولة العباسية من الدول العظيمة التي حكمت المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن لكن احنا قسمنا هذه الفترة إلى فترتين رئيسيتين فترة قوة وفترة ضعف فترة القوة كانت بتبتدي من سنة 132 هجرية وده بيوافق سنة 750 ميلادية وانتهت هذه الفترة سنة 247 هجرية وده بيوافق سنة 861 ميلادية يعني تقريبا 115 سنة هجرية هي الفترة التي حكم فيها العباسيون بقوة وسيطروا على معظم المناطق التي آلت إليهم من الخلافة الأموية أنا عايز أعلق تعليق معين على هذه الفترة الطويلة وأقول إن اهتمام العباسيين بفلسطين الحقيقة كان اهتماما كبيرا أيوة كان أقل من اهتمام الأمويين بفلسطين لأن زي ما قلنا مركز الخلافة بعد بقى في بغداد بدل ما يكون في دمشق لكن كان اهتماما كبيرا لأهمية وقداسة هذه البلاد فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة وعايز أقول كمان حاجة مهمة جدا إن اهتمام العباسيين بأرض فلسطين لم يكن اهتماما يجورون فيه على حق النصارى بل على العكس حافظوا جدا على املاك النصارى وعلى العهده العمريه وعلى السماحه الدينيه بل ان في علاقات كبرى قامت بين هارون الرشيد رحمه الله وهو من عظماء هذه الفتره ومن افضل واجل خلفاء الدوله العباسيه وخلفاء المسلمين بصفه عامه هذا الرجل العظيم قامت بينه علاقات دبلوماسيه مباشره مع شارلمان ملك فرنسا شارلمان ملك فرنسا كان اعظم ملوك الدول اوروبا النصرانيه في ذلك الوقت، قامت علاقات دبلوماسيه وتبادلوا يعني الكثير من الهدايا وحصل في سنه 169 هجريه ده بيوافق سنه 786 ميلاديه نوع من التواصل بين الملكين وصدر قانون وقرار او قرارين من هارون الرشيد بسبب هذا التواصل وكان القرار الاول الموافقه على ان يرسل شارلمان ملك فرنسا الاموال الكثيره من فرنسا الى القدس لتعمير وتجديد وتحسين كل الكنائس الموجوده في القدس وعلى راسها طبعا كنيسه القيامه وده كان طبعا نوع من التسامح الديني العظيم من الدولة الإسلامية التي تقبل بزيادة الأبهة والعظمة في هذه الأبنية وتحولت حقيقة هذه الكنائس إلى قلاع وسمح المسلمون بذلك مع ان طبعا ده في احيانا خطوره امنيه وسبب طبعا بعض المشاكل بعد كده عند قدوم الصليبيين وعند اشياء يعني كثيره في تاريخ الامه الاسلاميه اصبحت هذه قلاع في داخل القدس ولم يمنع المسلمون ذلك في عهد هارون الرشيد رحمه الله والقرار الثاني كان توفير حمايه عسكريه اسلاميه لكل الحجاج الذين ياتون من اوروبا حجاج النصارى الذين يأتون من أوروبا إلى مدينة القدس حماية عسكرية من ساعة ما ينزلوا إلى أرض الساحل وقدوم إلى القدس والعودة من القدس إلى الساحل مرة أخرى للعودة إلى بلادهم حماية عسكرية إسلامية لمنع أي نوع من الأذى لهذه الطوائف من الحجاج القادمة من أوروبا إلى بلاد المسلمين الفترة دي استمرت زي ما قلنا 115 سنة في سنة 247 من الهجرة قتل المتوكل على الله وهو كان أحد يعني خلفاء الدولة العباسية وآخر الخلفاء في عهد القوة وبدأ بعد كده عهد الضعف الذي سيطرت فيه قوى مختلفة على الدولة العباسية يعني الدولة العباسية فضلت موجودة كصورة لكن يحكم من وراء الستار وأحيانا من أمام الستار قوى مختلفة أخرى كثيرة فترة منهم كان الأتراك العسكريين اللي هم كانوا سيطروا على الدولة العباسية وفترة كان البويهيين الشيعة اللي حكموا برضو الدولة العباسية فترة طويلة من الزمن وفترة كانوا السلاجقة في كل هذه الفترات 409 سنة كانت الخلافة العباسية يا إخواني وأخواتي مجرد اسم يعني ما في نوع من السيطرة مطلقا على أملاك الدولة الإسلامية بل ما كانش في نوع من السيطرة على العراق ذاتها يعني بنقول ان مركز الخلافه العباسيه كان في بغداد في العراق انا بقول ما كانش فيه سيطره على العراق ولا حتى على بغداد ولا حتى على القصر الحاكم اللي عايش جواه الخليفه الذي يحكم المسلمين جميعا في الظاهر يعني الاسم انه خليفه المسلمين وقائد الخلافه العباسيه لكن لا يمكن ابدا ان ينسب اليه امر من امور الامه الاسلاميه زي بالظبط لما بنتكلم على مثلا ملكه انجلترا يعني ملكة انجلترا دلوقتي هي ملكة واسمها الرسمي ملكة انجلترا لكن لا يعود اليها الرأي مطلقا في اي امر من امور الدولة ورئيس الوزراء هو الذي يحكم ونظام الدولة كله انه يعود الحكم فيه الى رئيس الوزراء هكذا كان الامر في عهد الدولة العباسية فلا يمكن ابدا ان نؤرخ لحياة المسلمين وتاريخ المسلمين وتاريخ الدولة العباسية بتاريخ الخلفاء الذين حكموها وده خطأ موجود في معظم كتب التاريخ إننا بنأرخ لهذه الفترة تبعا للخليفة الذي كان يحكم فالخليفة ممكن يكون إنسان ماجن إنسان فاسق إنسان شارب بالخمر إنسان مضيع لوقته ومضيع لأمواله ونربط تاريخ الأمة بكاملها بهذا الإنسان وننسى أن في داخل الدولة العباسية في هذه الفترات عاش خلفاء وعظماء وأمراء ومجاهدون من المسلمين لا يمكن أبدا أن يغفل التاريخ ذكرهم أو اسمهم عاش في هذه الفترة مثلا فترة ضعف الدولة العباسية عاش فيها نور الدين محمود الشهيد رحمه الله عاش فيها صلاح الدين الأيوبي عاش فيها عماد الدين زنكي قلب أرسلان يوسف بن تشفين أسماء ضخمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية عاشوا في الزمن الذي كان يسمى بزمن ضعف الدولة العباسية ونحتاج حقيقة إلى أن نعيد كتابة التاريخ بشكل آخر يبرز أماكن القوة في تاريخنا وليس فقط مجرد صورة الخلافة العباسية في فترة ضعفها طبعا لما ضعفت الخلافة العباسية زي ما قلنا في سنة 247 من الهجرة 861 ميلادية وسيطر الأتراك العسكريون على الحكم هناك كان حكما عسكريا جبريا حقيقيا يعني كان في نوع من الاضطهاد الشديد للمسلمين في بغداد وفي العراق وفي معظم المناطق التي حكمها العباسيون في ذلك الوقت وظهر هذا الظلم العسكري لكل المشاهدين والمتابعين للأحداث ومن هنا بدأت تتفلت الولايات الكثيرة في الدولة العباسية عن حكم الدولة العباسية لأن قالوا خلاص ما عادش في دولة عباسية أصبح في حكم العسكريين الأتراك وهم لا يحكمون بالشرع تمام الحكم وفي مخالفات كثيرة وانتشرت الخمور في بغداد وفي الخلافة العباسية أو معك الخلافة العباسية في العراق وانتشر الظلم والفساد والرشوة والإباحية والرقص والأغاني وكذا وكذا يعني أصبح الأمور فعلا خارجة عن الحكم الإسلامي وبالتالي أعطى ذلك مسوغا لكثير من الولايات أن تنفصل عن الخلافة العباسية الأمة التي كانت تضم المسلمين ومن أوائل الذين انفصلوا كان أحمد ابن طولون حاكم مصر والكلام ده هيكون ليه مردود على فلسطين زي ما هنقول أحمد بن طولون كان والي الدولة العباسية من قبل الدولة العباسية على مصر وهو كان رجل اشتهر بالورع وبالتقوى وبالجهاد في سبيل الله وكان له اسهامات كثيره جدا اداريه ومعماريه وفنيه وثقافيه في داخل مصر وكان من الناس اللي بيحكموا يعني بشكل متوازن وشكل يعني متميز ولما شاهد هذه الاشياء تحدث في بغداد وسقوط الحكم العباسي تحت السيطره التركيه والفساد والظلم وكذا وكذا زي ما قلنا وشاف ان الخليفه العباسي اصبح مجرد صوره لا معنى لها بدا يستقل بمصر عن حكم العباسيين وهو اول من انفصل عن الحكم العباسي والكلام ده كان في سنه 254 من الهجره بيوافق سنه 800 68 من الميلاد يعني تقريبا بعد ضعف الدولة العباسية بسبع سنوات أو سقوط الدولة العباسية تحت الحكم التركي بسبع سنوات تقريبا استقل أحمد ابن طولون وهو ليس عباسيا بل ليس عربيا أصلا أبوه كان اسمه طولون وكان من الأتراك اللي كانوا عايشين في مدينة بخارى وأهدى ساعتها أمير بخارى كان اسمه نوح ابن سامان أهدى طولون اللي هو أبو أحمد بن طولون للمأمون حاكم الدولة العباسية في زمان القوة أهداه إليه وابن أحمد ابن طولون ده كان اسمه أحمد بن طولون وهو اللي بعد كده راح مصر زي ما قلنا وانفصل بمصر في البداية دون أن يعلن الانفصال لكن مجرد أنه بيحكم مصر دون ارتباط بالدولة العباسية ثم بعد ذلك أعلن هذا الانفصال رسميا بل ودارت بينه وبين الجيوش التركية الحاكمة للدولة العباسية بعض المعارك وكان من جراء هذه المعارك أن تقدم أحمد بن طولون بجيشه ووصل إلى فلسطين ووصل إلى الشام وحارب الدولة العباسية هناك وسيطر على هذه المناطق وبذلك دخلت فلسطين في حكم الدولة الطولونية والكلام ده كان سنة 264 من الهجرة يعني بعد عشر سنوات تقريبا من سيطرته على الحكم في مصر والكلام ده بيوافق سنة 877 من الميلاد وبذلك تدخل فلسطين فترة جديدة من حكمها تحت حكم الدولة الطولونية يبقى احنا بنأرخ دلوقتي للدولة الطولونية من سنة 264 وهيستمر معانا الكلام ده فترة من الزمن تقريبا لسنة 321 من الهجرة يعني حوالي 57 سنة تقريبا تحت الحكم الطولوني وكانت فترة جيدة من فترات الدولة الإسلامية في فلسطين لأن أحمد بن طولون زي ما قلنا قبل كده كان مشتهر بالورع وبالتقوى وبحب المساجد وحب العلماء وكان لذلك الأمر يهتم بأرض فلسطين لقداستها وأهميتها وبرضه كان معطي مساحة كبيرة جدا للنصارى في أرض القدس بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة واهتم بكنائس النصارى واهتم بالحجاج الذين يأتون إلى أرض فلسطين من أوروبا وأنا أنقل لكم رسالة يعني ذكرها المؤرخ الأمريكي تومسون في كتابه التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعصور الوسطى The Economic and Social History of Middle Ages والكتاب ده صدر سنة 1928 وهي شهادة من مؤرخ نصراني أمريكي يشهد على واقع الأمة الإسلامية في زمن الدولة الطولونية ويشهد على واقع فلسطين ينقل رسالة وجهها ثيوديوس وكان ثيوديوس هذا هو بطريرك القدس في ذلك الوقت إلى بطريرك القسطنطينية والكلام ده كان سنة 255 هجرية سنة 869 ميلادية قال فيها بالحرف الواحد إن المسلمين قوم عادلون إن المسلمين قوم عادلون ونحن لا نلقى منهم أي أذى أو تعنت وأنا بأنقل هذه الرسالة إلى كل البشر في العالم عشان أقول لكم إن من مبررات وأسباب الحروب الصليبية كما ادعوا الاضطهاد الذي كان يمارسه المسلمون ناحية النصارى وانا بنقل رساله بطريرك القدس مش اي شخصيه في القدس ونقلها الى بطريرك القسطنطينيه يعني ليست رساله موجهه للمسلمين ليست فيها النفاق او فيها نوع من من التقية أو نوع من من تجنب الصدام، لا ده رسالة بين واحد نصراني وواحد نصراني يذكر فيه له, له فيها أن المسلمين قوم عادلون، الكلام ده استمر مع المسلمين تحت في فلسطين تحت الحكم الطولوني زي ما قلنا 57 سنة وانتهى سنة 321 هجرية ليبدأ عهد جديد في فلسطين، أنا عارف طبعا إن إن كتر الأسماء وكتر الأرقام وكتر التواريخ ممكن يلخبط المشاهدين، أنا أنصح كل المشاهدين والمشاهدات ان يجيبوا معاهم ورقه وقلم ويسجلوا هذه الاحداث هذا ملخص لفتره طويله جدا من الزمن احنا كنا اول الحلقات بنتكلم على 10000 سنه وابعد في تاريخ فلسطين ودلوقتي وصلنا اهوت لسنه 933 من الميلاد لسنه 321 من الهجره ولسه هنقطع يعني قدامنا كمان ألف سنة على نوصل لعهدنا المعاصر فاحنا بنمر على الأحداث بشكل عابر جدا وسريع جدا فقط بنفتح أبواب وبنفتح صفحات وعايزين من الناس بعد كده يبتدوا يقروا ويتبحروا في تاريخ هذه الأرض المباركة أرض فلسطين فاحنا مجرد يعني تذكير ببعض العناوين في تاريخ الأمة ونحتاج طبعا تفصيلات أكتر كتير ولعل ربنا سبحانه وتعالى يدينا فرصة إننا نفصل معاكم في برامج أخرى كل اللي احنا بنمر عليه دلوقتي بشكل عابر سنة 321 اللي هي نهاية الدولة الطولونية قامت دولة تانية جوه مصر وهي الدولة الإخشيدية والكلام ده كان على يد محمد بن طهج الإخشيدي برضه يعني أصوله تركية غير عربية وحكم مصر من سنة 321 لسنة 359 من الهجرة يعني حوالي 38 سنة وكامتداد طبيعي بعد ما خلص حكم مصر والسيطرة على الأمور وإسقاط الدولة الطولونية امتد مباشرة إلى أملاك الدولة الطولونية اللي هي الشام وطبعا جواها فلسطين وبالفعل قدر يسيطر على فلسطين في نفس السنة اللي سيطر فيها على مصر وبذلك دخلت فلسطين ودخلت الشام مع فلسطين في حكم الدولة الإخشيدية من سنة 321 هجرية لسنة 359 هجرية يعني 38 سنة من الحكم تحت الدولة الإخشيدية وبرضه كانت فترة كويسة من فترات فلسطين امتداد للدولة الطولونية طريقة الحكم ما اتغيرتش بل على العكس كان فيه اهتمام كبير جدا جدا من ملوك الدولة الإخشيدية بالفلسطين بصفة عامة وبالقدس بصفة خاصة لدرجة إن لما كان بيموت خليفة من خلفاء الدولة الإكشدية كان يحمل ليدفن في القدس متخيلين إنه يموت في القاهرة يحمل ويدفن في القدس تعظيما لهذا المكان الجليل أرض القدس الأرض المباركة وطبعا كان فيه اهتمام كبير جدا بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة وما إلى ذلك من أمور مقدسة في داخل أرض فلسطين لكن يا إخواني وأخواتي في مشكلة كبيرة إن هذا الاهتمام الديني وهذا الاهتمام بالمظاهر وبالمسجد الأقصى وبالقبة الصخرة وبالدفن هناك وبتسلم مقاليد الحكم هناك وأمور كثيرة لم يصحبه اهتماما عسكريا مناسبا في هذه المنطقة ولم يصحبه كذلك اهتماما تعليميا دعويا في هذه المنطقة يعني كان معظم التركيز على أرض مصر مصر طبعا هي مركز الدولة الطولونية وبعد كده مركز الدولة الإخشيدية فكل الاهتمام كان بالعاصمة العاصمة اللي هي الفسطاط اللي طبعا لسه القاهره ما كانتش اتعملت الفسطاط والمراكز الكبرى في مصر زي الاسكندريه وزي دمياط وزي غيرها من المراكز الكبرى في ذلك الوقت وما كانش فيه اهتمام كافي بهذه المناطق البعيده عن المركز الذي يحكم البلاد وطبعا كان من المناطق ديت ارض فلسطين وهذا اورث ضعفا في ارض فلسطين الضعف ده ما ظهرتلوش علامات في زمن الدوله الطرونيه والاخشيديه لان الدوله كانت قويه لكن بسقوط الدوله الاخشيديه في سنة 359 من الهجرة ظهر الضعف الواضح على أرض فلسطين وده هيسلم لمشاكل كبيرة جدا هتحصل بعد كده ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته